السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله كلنا يبحث عن السعادة كلنا يحب أن يعيش حميدا سعيدا يعيش مبسوط يا ترى كيف يعيش السعداء سعداء وكيف يهنأ الناس ويتهنى الناس بالعيش أسباب كثيرة أعظم هذه الأسباب وأقوى الأسباب لاستمرار السعادة كتاب ربنا القرآن الكريم صدقوني كم من إنسان إن كان تعيسا فهداه الله بالقرآن فعاش حياة السعادة كثير من الناس التزم بسبب كتاب ربنا كتاب الله عز وجل من دونه الحياة تكون مرة الحياة سعيدة مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى وقد هبت رياح رمضان اقترب شهر رمضان احنا النهاردة كام رجب ويعني الشهر بعد الجاي رمضان يا حبايبي في الله شهر ونص تقريبا نكون دخلنا في رمضان فكيف حال قلوبكم الآن وقد اقترب رمضان حبايبي في الله رمضان شهر القرآن عايزين نستعد له بالقرآن الكريم أيضا السعادة الحقيقية مع كتاب ربنا سعادة الحياة مع كتاب ربنا كتاب ربنا القرآن الكريم بتتغير معه الحياة تماما يعيش الإنسان سعادة حقيقية يستمتع القرآن مع كتاب ربنا فتنتشر هذه السعادة في جميع مناحي الحياة لما تسمع مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت سورة البينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة يا ترى الشخصية اللي النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يأمره أن يقرأ عليها سورة البينة تكون أي شخصية يا ترى علاقة الشخصية دي بالقرآن الكريم ربنا عز وجل يرفع ذكر أبي بن كعب بكتاب الله ده لا يمكن أبدا إلا أن يكون شخص مستمتع بكتاب ربنا عايش بقلبه مع كتاب ربنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول في شأن عبد الله بن مسعود إن من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ابن مسعود رضي الله عنه يقول ليس هناك سورة نزلت إلا وأعلم أين نزلت ولا آية نزلت إلا وأعلم في من نزلت ولم ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لركبت إليه شايفين ده إنسان مستمتع بالقرآن ده إنسان عايش القرآن حياته بجد استمتع بحياتك مع كتاب ربنا استمتع بالحياة فعلا مع كتاب الله تعيش معاشه حبايبي في الله ولا يمكن أبدا إن الإنسان يتكلم عن المستمتعين بكتاب ربنا وينسى عثمان بن عفان عثمان بن عفان اللي وهو بيموت وهو بيموت يا حبايبي في الله ربنا عز وجل يبين لنا قد ايه عثمان بن عفان كان له حال مع كتاب ربنا لدرجة ان القرآن ده حياته بجد روحه ريحانه ربنا رفع ذكر عثمان بكتاب ربنا يدخل المتمردون على عثمان بن عفان فيضربونه ويطعنونه فينتضح الدم من جسمه الزكي ليعانق كتاب الله عز وجل لتكون آخر رسالة في حياة عثمان بن عفان دمه يعانق كتاب الله عز وجل رسالة قوية جدا جدا القرآن اللي عاش في دمه يمتزج بدمه طول حياته يأبى الله عز وجل إلا أن تكون آخر لحظة في حياة عثمان أكبر دليل وأقوى دليل أنه كان القرآن حياته مستمتع بكتاب ربنا كان فعلا مستمتعين بالحياة مع كتاب الله عز وجل ومش بس السلف الصالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا نفع المدني شيخ من مشايخ القراء نفع المدني إمام المسلمين قرأ على سبعين من قراء التابعين تخيلوا سبعين قرأ على سبعين يعني احنا الواحد الواحد فينا لما بيقرأ على شيخ أو شيخين أو ثلاث مشايخ أو أربع خمس مشايخ بنقول ما شاء الله عليه ده قرأ على سبعين من قراء التابعين يعني سبحانك ربي كان نافع المدني يا أحبابي في الله وانا عايزكم تسمعوا الحتة دي الحتة دي مؤثرة جدا جدا نافع المدني كان إذا جلس مع طلابه يفتح كتاب الله عز وجل ويقرأ يشم طلابه منه رائحة المسك سبحان الله أي حد يشوف يقول ما شاء الله الناس دي بتحترم كتاب ربنا بيتطيب قبل ما يقرأ القرآن ودي من الأداب المهمة جدا جدا فقال له ذات مرة أحد تلامذته يا إمام يعني نراك تضع مسكا طيبا مسك جميل احنا ما شفناهوش انت يا ترى انت جايبه منين عايزين نشتريه عايزين نتأسى بيك في الطيب ده يعني كتير من الطلبة لما يلاقوا شيخهم بيحط عطر معين عايزين يحطوا زيه ونفس العطر محبة في الشيخ فبيسألوه فبيقول لهم والله ما ما أضع مسكا فيقولون له ومن أين تأتي هذه الرائحة قال لهم أنا, أنا منذ بضع سنين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يقرأ القرآن في فمي ومنذ أن رأيت هذه الرؤيا ما قرأت القرآن إلا وتخرج رائحة المسك من فمي أسمعتم أحبابي في الله يقول أنا منذ منذ أن رأيت هذه الرؤيا فأقرأ القرآن إلا وتخرج رائحة المسك من فمي الله أكبر الله أكبر على هذه القلوب مستمتعين بكتاب ربنا القرآن حياتهم عايشين مع كتاب الله عز وجل وأبو بكر بن عياش مستمتع استمتاع عجيب استمتاع يعني قل أن تجد مثله كان يقول لولده وهو في مرض الموت يقول له يا بني ما ارتكبت فاحشة قط وأنا منذ ثلاثين سنة منذ ثلاثين سنة وأنا أختم القرآن كل يوم مرة مش ممكن بنته وهو بيموت بتبكي عليه بيقول لها يا بنيتي لا تبكي إن الله لا يعذبني إن الله لا يعذب لسانا ختم القرآن أربعا وعشرين ألف مرة لا يمكن إنسان يختم ويقرأ القرآن بالكم ده إلا وهو مستمتع بكتاب ربنا كتاب ربنا مال عليه حياته عيش حياة سعيدة مع كتاب الله عز وجل وكان يا حبيبي في الله بشر الحافي حفر قبره وختم القرآن في قبره مرة مش ممكن الناس دي عايشة ازاي القرآن مالي حياتها بالشكل ده لا إله إلا الله فكيف عنا وماذا عنا نحن أيها الإخوة الأحباب الكرام لقاء الأئمة الأكابر الإمام الشافعي ويحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل لما كانوا في سفر ووصلوا مكة مرهقين من التعب استلقى الإمام يحيى بن معين والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أخذ يقوم الليل فكل واحد اللي خلص ميت اللي صنف 100 مسألة من المسائل الفقهية واللي دفع عن النبي عليه الصلاة والسلام ألف أو مئة كذبة وأحمد بن حنبل قام ركعات ختم فيها القرآن الناس دي عايشة القرآن مستمتعة بكتاب الله عز وجل عيشوها حميد مع كتاب الله مستمتعين حياتهم بكتاب الله عز وجل طيب احنا عايزين نعيش اللي عاشوه يا إخواني أخواتي يا جماعة يا اللي سامعيني أيها المشاهدون والمشاهدات مين عايز يعيش السعادة اللي عاشها هؤلاء مين عايز يستمتع كما استمتع هؤلاء بكتاب الله عز وجل أنا واثق أن كلنا عايزين نعيش حياة حميدة حياة سعيدة المفتاح الذي به تسعد حياتك صدقوني مفتاح سعادة الحياة هو كتاب ربنا القرآن الكريم مفتاح السعادة بجد يعني في, في رمضان في صلاة التهجد كم اهتدى من شاب نعرف ناس بالاسم اعرفهم كانوا ايه وبقوا ايه بقراءة القرآن في صلاة التهجد صلوا بس وسمعوا القرآن سمعوا القرآن عرفوا ربنا اهتدوا بيوت اتملت سعادة بسبب القرآن ناس يصلوا ركعتين في رمضان يسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى كان الأب ما بيكلمش ابنه بقاله خمس ست سنين والبيت كله خصومة وعداوة أول ما سمعوا القرآن وتأثروا بالقرآن اصطلح البيت وعم البيت ال ال ال السرور والسعادة والهناء مع كتاب الله عز وجل شباب كانوا ضايعين عرفوا ربنا وعرفوا طريق ربنا وذاقوا طعم الإيمان وطعم السعادة مع كتاب الله عز وجل ها أنا عايز أسأل السؤال تاني عشان أجاوب عليه مين عايز يستمتع بحياته مين عايز يعيش السعادة الحقيقية كلنا طب تعالوا بينا نحط جدول عملي مع كتاب ربنا استمتع بالحياة مع كتاب الله عايزين نعيش السعادة الحقيقية دي مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى في نصايح وتوجيهات أدعو الله عز وجل أن يرزقني وإياكم جميعا العمل بها أول حاجة ظبط هيئتك هيئتك العامة وانت بتقرأ القرآن يعني إيه أول حاجة تتوضى ما تقرأش القرآن إلا متوضي هل تعلم ان بعض العلماء قال بحرمة انك تمسك المصحف وانت مش متوضي ده كلام الحنابلة وغيرهم وكثير من العلماء المعاصرين بيرجح هذا القول اللي يمسك المصحف وهو غير متوضي آثم صحيح في في المسألة فيها قولان انما انا بقول لك خدها يا سيدي حتى من باب الادب اتوضى اتوضى صدقني ده هتبعد عنك الشيطان وتعينك كده انك القرآن يغيرك اللي انا عايزه عشان تستمتع بحياتك مع القرآن خد الآداب دي وخد السلوكيات دي مع كتاب ربنا حياتك هتتقلب رأسا على عقب صدقني هتبدأ حياة جديدة وصفحة جديدة وحياة سعيدة مع كتاب ربنا مستمتع بحياتك مع كتاب الله عز وجل اتوضى اقرأ القرآن جالسا والأفضل تقرأه قائما والأفضل تقرأه في صلاة يا سلام لما تيجي تصلي كده تخلي وردك بالليل وانت بتصلي قيام الليل او بتصلي الضحى او بتصلي حتى السنن بعض الناس لما يجي يصلي السنن بيكون قدامه وقت بيمسك كتاب ربنا بيقرأ من كتاب ربنا وان كان حافظ بيقرأ من حفظه اللهم حفظنا كتابك يا رب حفظ كل المسلمين والمسلمات كتابك يا رب يبقى اول حاجة حبايبي في الله ظبط هيئتك العامة اتوضى واقرأ القرآن وانت واقف اتنين مقدار القراءة ما تكترش القراءة ما تكترش الكم ما يكونش نظرك انك تخلص السورة انما يكون نظرك ان انت تعيش مع كتاب ربنا تعيش مع كتاب الله عز وجل كما قال ابن مسعود لا يكن هم أحدكم آخر السورة وعارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيختم القرآن في يوم في ليلة النبي عليه الصلاة والسلام وصل معاه انك ما تختموش في اقل من ثلاث ليال يعني قلل الكم مع معايشة تقدر احنا عايزين قلوبنا تتغير مع كتاب ربنا اه تلاتة رتل القرآن ما تقرأش كده حدر كده ما تقرأش كده كأنك بتقرأ جرايد كده مش هتستفيد بيه مش هتستمتع بالقرآن مش هيغيرك قلبك مش هيلحق يستوعب المعاني رتل تصف أم سلمة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فتنعت فتنعتها يعني فتصفها مفسرة حرفا حرفا مش مثلا تاكل حرف في بعض الإخوة بياكل حروف وفي بعض الناس بياكل كلمات كمان لا حرف حرف انتوا عارفين قراءة شيخنا الكبير العظيم الشيخ العلامة الشيخ الحصري كأن كل حرف بيخرج لوحده كأن كل حرف بيخرج لوحده نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم جميع القراء والعلماء فأنا بقول لحضراتكم هي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس كان بيقول أحب إلى قلبي أن أقرأ الفاتحة وآل عمران أتدبر فيها وأرتلها من أن أختم القرآن كله هذرمة هذرمة يعني إيه حدر كده وبسرعة أنت يعني في بعض الإخوة جرب يختم القرآن في يومين ما قدرش ما استمتعت ختم بيختم في يومين آه وفي ناس بتختم في يوم بس ما يعني ما, ما استوعبوش فأنا عايز المهم تستوعب تعيش القرآن الكريم تعيش المعايشة هتجيلك رتل رتل القرآن ترتيلا أقول لكم فاصل كده كم آية كم آية كده نرتل ويبقى بالشكل ده صحيح أنا يعني نمط قراءتي بطيء شوية بس هو ده الترتيل يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يبقى الأدب الثالث رتل القرآن الأدب الرابع يا إخواني وأخواتي رتل القرآن أربعة ابكي مع القرآن طب تقول أنا ما يعني البكاء دي عاطفة ومشاعر هجيبها منين أقول لك مش هتقدر تبكي تباكى مع القرآن ده كلام مين ده كلام حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا تباكى مع القرآن طب أتباكى ازاي برضه أتباكى ازاي لما تقف على التهديد والوعيد حط نفسك كأنك المخاطب بهذا الكلام تأمل تقصيرك في اتجاه أوامر ربنا ونواهي ربنا لما تقف على الجنة تباكى خوفا ان انت ما تكونش من أهلها لما تقف على آيات العذاب والرهبة تباكى خوفا ان انت تكون من هؤلاء نعوذ بالله من ذلك التباكي البكاء مع القرآن خمسة الإصرار على قد ما تقدر أسر القر... القراءة ما تقرأش طب في جلسات بنقعد مع بعضنا للتعليم مش مشكلة أنا بتكلم على القراءة اللي تبني بيها قلبك القراءة اللي تغير حياتك إصرار بينك وبين ربنا بتقرأ مع ربنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة شوف حال قلبك وانت بتدي صدقة علانية وانك بتدي الصدقة دي في السر لها طعم تاني ولها معنى تاني خالص ايضا ستة حسن قراءتك يعني ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم يعني ايه حاول تنغم بس في حدود الاحكام ما تخلش بالاحكام آه وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما أذن الله يعني ما استمع الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به يتغنى به يعني يحسن صوته بالقرآن الكريم أجمل صوت ربنا عز وجل يحبه اللي هو إيه إنك تحسن صوتك بالقرآن الكريم ده صوت ربنا عز وجل بيحبه ربنا عز وجل بيحبه حبايبي في الله أسيد بن الحضير لما نازلت الملائكة تسمع القرآن منه تسمع القرآن بيحسن صوته بالقرآن صوته جميل نزلت الملائكة تستمع له النبي عليه الصلاة والسلام لما استمع لما استمع لأبي موسى الأشعري فاستمع له فلما أخبره قال يا رسول الله لو أعلم لحبرته لك تحبيرا لزينته لك لجملت صوتي بالقرآن أكثر وأكثر الكلام ده كله في الظاهر حسن صوتك تباكى سر بالقرآن أو اجهر حسب الحال بس الإصرار أفضل رتل القرآن أنا عايز بقى إحنا بنقول السعادة محلها فين يا إخواني أخواتي في القلب أنا عايز قلبك بقى دلوقتي وده الأهم وده الأهم إحنا قلنا ست حاجات سبعة استحضر عظمة الله وأنت تقرأ القرآن عظمة الله القرآن كلام مين يا إخواني وأخواتي القرآن كلام الله القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل يا الله شوف شرف المقام وشرف الموقف اللي انت فيه لما بتقرأ القرآن تنطق بكلمات الله يا له من شرف يا له من شرف عرفت ليه يا أخي المقصر في قراءة القرآن ويا أختي المقصرة في ورد القرآن عرفت السبب في التقصير عرفت السبب انك مش قادر تثبت على ورد عرفت السبب ان ده كلام ربنا مش اي حد يتشرف بانه ينطق كلام الله يعني ايه يعني الذنوب والمعاصي يا احبابي المعاصي والذنوب اكبر مانع من انك تنطق كلام ربنا انت ناسي نفسك ولا ايه انت هتنطق كلام ربنا والذنوب دي كلها طب الحل ايه جاي نظف ولسه ده كلام جاي هتكلم عليه بس انا دي, دي لفتة سريعة كده يا إخواني أخواتي لولا تثبيت الله عز وجل لموسى ما استطاع أن يتحمل سماع كلمات الله ما استطاع أن يتحمل سماع كلمات الله تبارك وتعالى فاستوعب عظمة الكلام وعظمة المتكلم الله جل جلاله عظمة ربنا سبحانه وتعالى استحضر عظمة الله في قلبك وأنت تقرأ كلام الله لسانك ينطق بكلمات الله وانت بتسمع القرآن أذنك تستمع لكلمات الله تبارك وتعالى واستحضر العظمة ده هيعينك على انك تخلص لله وإنك تقرأ القرآن لله سبحانه وتعالى ولما تقرأ القرآن لله سبحانه وتعالى وتستحضر كده التجرد والإخلاص إيه اللي هيحصل كلمة عايز أقولها لكم قبل الفاصل آه، ربنا يفتح لك باستيعاب معاني القرآن الكريم وده قول ربنا كما فسره ابن القيم لا يمسه إلا المطهرون أي اسمعوها كده وفكروا فيها في الفاصل أي لا ينال فهم معانيه إلا من طهر قلبه من الرياء وتحلى قلبه بنقاء وطهر الإخلاص لله عز وجل ألتقي بكم بعد الفاصل انتظرونا
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل دايما أجمل
أوسكار TV shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي Gut Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار Gut Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او gut هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض Gut Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% Gut Free لك ولأسرتك Gut Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع Gut Free اخترنا لك تاجك Gut Free راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار TV shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك Gut Free جيت فري
حبايبي في الله أنا عايز حضراتكم لو تكرمتوا إخواني أخواتي أنا هطلب منكم طلب بعد إذنكم كل واحد فيكم وكل واحدة فيكم تحضر ورقة وقلم ليه؟ أنا العناوين دي لازم تكتبوها ال- عشان تحصل الاستمتاع بالقرآن الكريم أنا هسيبكم دقيقتين بس و- وأمليكم العناوين دي لأن الموضوع ده في غاية في الأهمية وغاية في الخطورة وإن شاء الله بإذن الله نهتم بالإيجاز في العناوين حبايبي في الله عايز أنبه على معنى مهم جدا كما لا يمس المصحف كل يد لازم تكون يد متوضئة كذلك لا يصلح لتلاوته كل لسان لسان العاصي مش هيقرأ مش هيقرأ لازم تتوب وترجع وتنقي ما بينك وبين الله كما لا يمس واحفظوها كما لا يمس القرآن كل يد لا يصلح لتلاوته كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب أقولها تاني كما لا يمس القرآن كل يد لا يصلح لتلاوته كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب أقولها تالت لأهميتها كما لا يمس القرآن كل يد لا يصلح لتلاوته كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب عشان تقدر تفهم القرآن الكريم لازم القلب ده يكون متجرد لله خالص لله صافي لله مش بس أثناء التلاوة فقط ده يكون منهج حياتك كل ما تخلص أكتر لله عز وجل في عبادتك وفي عملك لا سيما في التلاوة كل ما ربنا عز وجل يفتح لك فهم القرآن أكتر ويفتح على قلبك بمعاني ويفتح على قلبك بمعاني معاني لم تسبقوا إليها كل ده بسبب بركة الإخلاص لله عز وجل حبايبي في الله عايز أقول لكم على حاجة سفيان الثوري ال- الأقل اهتزازة في القلب على فكرة أقل اهتزازة في الإخلاص في القلب بتضيع كتير من القرآن الكريم في فهم يعني فهم القرآن سفيان الثوري قال لنا كلمة نقل لنا تجربة خطيرة عاشها قال كنت أوتيت فهم القرآن فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته يعني ايه يعني كان بيقعد مجلس تفسير ربنا فاتح له فتح غير طبيعي فحضر له احد الاغنياء انبسط بيه جدا جدا اداله كيسة فلوس فقبلها فحرم المعاني دي فبينقل لنا التجربة بيقول يا ناس اللي ربنا يفتح له باب القرآن اخلص وخلي قلبك لله ولا تلتفت لأي شيء من أشياء الدنيا عايز يوصل لنا رسالة زي ما قالها لنا ابن القيم رحمه الله لا يمسه إلا المطهرون أي لا ينال فهم معانيه إلا من طهر قلبه من الرياء وصفى واستنار بنور التجرد والإخلاص لله عز وجل أجل أحبابي جبتوا الورقة والقلم اكتبوا لكي عشان تكون سعيد بكتاب ربنا عندنا عدة أشياء رقم واحد اضبط هيئتك وقلناها رقم اتنين رتل القرآن آه، رقم اتنين اضبط هي... رقم واحد اضبط هيئتك اتنين لا تهتم بالكثرة تلاتة رتل أربعة تباكى خمسة حسن صوتك ستة أسر القراءة سبعة عظم ربك أقولهم لكم تاني واحد اضبط هيئتك اتنين لا تهتم بالكثرة تلاتة رتل أربعة تباكى خمسة أسر القراءة ستة حسن صوتك سبعة عظم ربك تمانية تدبر تمانية ايه تدبر وانا عايز اقول لاخواني و- و- يعني ما تدخلوش اتصالات وانا بقرا ايه تدبر تدبر القران هو ده كل اللي انا قلته اللي فات ده بيخدم على الحته دي تدبر القران اللي هو انفعال القلب بقى مع القران اللي هو بقى المعايشه اللي هي سر السعاده ومفتاح السعاده بالقران الكريم تدبر القران حضور القلب وتركيز القلب كان أبو ذر يقول ده اللي هيخليك بقى تعيش حياة سعيدة بيحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية يرددها ليلة كاملة هي قول الله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رددها النبي ليلة كاملة صلى الله عليه وسلم تميم الداري قام ليلة كاملة يردد آية يبكي بها يتقرب إلى الله عز وجل بها آية من كتاب الله يا إخواني آية ممكن تزلزل قلبك آية تأتي بك لما تتدبرها وتعيش معاها يقول قول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقام سعيد بن جبير هقول لكم نماذج اهي مع آية من آيات الله سعيد بن جبير يردد حتة من آية يبكي بها ليلة كاملة قول الله وامتازوا اليوم أيها المجرمون امتازوا يعني ايه؟ تعالوا على جنب تعالوا على جنب عاش مع هذه الآية ليلة كاملة لسه قايل لحضراتكم ان انت لما تقف على الآية ابكي وتباكى ليه حذرا من أن تكون من هؤلاء ومحمد ابن المنكدر قام آية قام ليلة مع جزء من آية بس دي تزلزل أي قلب يا إخواني ويا أخواتي اللي هي إيه آية ترعب أي واحد فينا والله قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون استرها يا رب استرنا يا رب واعف عنا اللهم كما سترتنا فاعف عنا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أسألكم بربكم الآية دي ما تغيرش بني آدم الآية دي ما تغيرش بني آدم آية من الآيات ال- اللي ذكرتها الآية اللي رددها النبي ما تغيرش بني آدم الآية اللي قالها محمد بن المنكدر ما تغيرش بني آدم الآية اللي قراها تميم الداري ما تغيرش بني آدم كلمة في كتاب ربنا تدبر القرآن مفتاح السعادة تغيرك ترجع لربنا تعرف تفوق لآخرتك تنتبه لح- ايه اللي انت بتعمله ده ايه المعاصي والذنوب اللي انت غارق فيها دي كتاب ربنا سر السعادة سعادة الحياة مع كتاب الله عز وجل وبعض السلف فيها ده كان في ناس في ناس حلوة قوي على فكرة في واحد في واحد قعد يقوم الليل ست شهور مع سورة هود ما خلصهاش ما خلصهاش عايش يتدبر كتاب الله ست شهور كل ليلة يقوم الليل كله ست شهور مع سورة هود فقط وكان بعضهم يقول اسمعوا كده يقول آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا هي دي الرجالة هم دول الناس بيقول آية ما فهمهاش وما عيشهاش ما بعتبرش إن لها ثواب انا بتعامل مع نفسي كده زي ما بعض الاخوه والله ناس وناس عايشه بينا بيقولوا لي ايه يقولوا لو في ليله قمنا الليل وما بكيناش من خشيه الله لا نعد لها قياما في رجاله الامه بخير اخوه أخ اخوه واخوات لينا بخير بفضل الله عز وجل تدبر نتلقى هذا الاتصال ثم نكمل السلام عليكم حاجه سناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام آه، ورحمة دكتور الله.
غريب ايوه مع حضرتك اتفضلي واوجدي ايوه الأرب- آه، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذا الطرح الطيب عايزة عندي ثلاث اسئلة ممكن آه، أوجيز الله يسترك عشان الوقت هقولها بسرعة أنا عايز أكمل هل الرجل الحاجات دي.
الذي شهد له الحبيب بدخول الجنة رغم أن عمله كان قليلا لأن قلبه كان سليما صالحا صفيا نقيا تقيا وهل من ثمار الصدق مع الله أن يكتب الله في قلب المؤمن الإيمان ويهديه إلى الطيب من القول بيسر وتوفيق وفي شيء عايزة أسأل عنه أحيانا يقع في نفسي شيء ما أستكثره وأستعظمه وبعد حين يقع كما هو أنا سألت ولم يرد علي أحد ما هو وأيضا شممت رائحة طيبة وسألت ابني هل تضع عطرا قال لا
أم عامر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عامر بارك الله فيك دكتور غريب أهلا- وجزاك أهلا الله بك.
خيرا أهلا بك الله يكرمك آه، والله يا شيخنا الفاضل تذكرت قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نعم.
وعلى أن يعني القرآن واحدة مما يفسر فيه آه، فضل الله في هذه الآية الكريمة والله تعالى أعلى وأعلم آه، شيخنا الفاضل ك- ك- يعني أحسست بوجود آه، يعني ارتباط في آه، ثلاث عناصر ثلاثة عناصر وهي آه، الفرح والسعادة والرضا يعني واحدة تؤدي إلى الأخرى ونحن بأمس الحاجة إلى الرضا رضا عن الله وعن الأعمال وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عن, عن الذات وهي أعظم سعادة ينالها الإنسان و- وخاصة المؤمن طبعا آه، شيخنا الفاضل حينما ذكرت الآيات الكريمة الخاصة بصفات عباد الرحمن آه، ومنها آه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا في تدبر لكلمة معنى هون وما وما تعنيه في اللغة العربية إن سمحت لي فهونا من مفردات معاني هذه الكلمة وجدت التالي والله أعلم فإذا أخذنا معنى الهون على أنه السكينة والوقار فهم كذلك كما جاء في قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الآية وإذا أخذنا معنى الهون على أنه مصدر هان عليه الشيء يهون أي خف فهم كذلك حيث هانت عليهم الدنيا أمام الآخرة فقد علموا وأدركوا نعم.
قوله سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله ربنا يكرمك والآيات جزاك الله كثيرة خير.
في هذا المجال ولو أخذنا أن هون هو الشيء الهين السهل فهم كذلك فالمؤمن هين لين مع أخيه المؤمن لا يعاند ولا يكابر جزاك وهو الله رحيم خيراً مع يا خلق أم الله عائشة.
جميعا ربنا جزاكم الله يكرمك.
خيرا السلام عليكم الله يحفظك جزاك الله خير ربنا يكرمك أيوة السلام عليكم معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بارك وبركاته الله فيك يا شيخ غريب ما وفيك شاء بارك.
الله الله يكرمك.
الله بنحييك على السلسلة المباركة دي اللي انت متابعها ما شاء الله يعني اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب وذهب نعم.
همومنا وغمومنا يا رب آمين.
العالمين والله كان في ناس كتيرة قوي يعني ب- بتشتكي من عدم المراقبة سبحان الله أول ما قرأوا أول ما قرأوا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ولمن خاف مقام ربه جنتان تعلموا المراقبة ما شاء الله لما تدبروها فعلا زي ما صحيح.
حضرتك بتقول صحيح.
وبارك الله فيك يا رب.
الله يكرمك جزاكم الله خير ربنا يبارك فيكم يا رب آه، أخ محمد من المغرب السلام عليكم يا أخ محمد طيب كويس خير إن شاء الله نواصل يا جماعة ولا في حاجة طيب الحمد لله آه، قلت حبايبي في الله تدبر تدبر آه، أيضا من أهم الأشياء تفهم حاول تتفهم حاول تفهم استوعب ما تعديش كده ما تعديش الآية كده ولا تعدي الكلمة كده لابد أن تحاول أن تتفهم تفهم ال- الآيات الواردة ب- بالنسبة لأسماء الله وصفاته عيش معها ده موضوع كبير جدا جدا أيضا تدبر وتفهم أحوال الأنبياء وكيف أن الله تبارك وتعالى تاخد العبرة إن هم ظلموا, ظلموا وكذبوا وأوذوا ثم أتاهم نصر الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد, قد كذبوا جاءهم نصرنا تعيش مع القصة دي وده يديلك دفعة في معاملتك ازاي تتعامل مع شياطين الانس ومع شياطين الجن انك في النهاية طالما انت على الحق وعلى منهج الله منتصر باذن الله عز وجل التفاهم بيخليك تسقط على الواقع تفهم احوال المكذبين آه، عاد وثمود وكيف ان الله عز وجل اهلكهم احوال الناس الذين حاربوا الرسل وكذبوا الرسل وحاربوا شرع الله وحاربوا دين الله عز وجل نهايتهم بتبقى فين وان الغلبة لاهل الايمان ولأهل التقى ولأهل الصلاح العقيدة دي هتتربى هتتربى الأمة من خلال كتاب ربنا عليها وده اللي احنا عايزينه احنا في أمس الحاجة إلى ذلك في هذا التوقيت الحساس تفهم يبقى تدبر تفهم اللي بعد كده تخلى عن موانع الفهم أيوة سيبها ابعد عن موانع الفهم ايه موانع الفهم كلمة مشهورة بنسمعها يقولوا لك ايه العلماء التخلية قبل التحلية يعني ايه يعني نظف قلبك وبعدين حسنه نظفه المعاني مش هتدخل على قلب متكدر التخلية التخلية دي عندنا ثلاث موانع من موانع الفهم المانع الأول المانع الأول الانشغال المفرط والمبالغ فيه بأحكام التلاوة بحيث يطغى ذلك على تدبر المعنى شايفين أنا, بك أنا بتكلم جملة حويطة ازاي عشان ما فيش حد ي- ي- يفهم ان انا اقلل من شأن الاحكام لا لا لا عياذا بالله عياذا بالله أنا مهتم جدا بموضوع الأحكام وندعو الله عز وجل أن يعني يعني يحسن تلاوتنا وإياكم وأن يضبطها لنا ولكم إنما أنا بقول لحضراتكم أحبابي في الله الاهتمام المفرط المبالغ فيه بحيث يعني تنسى ال- ال- ان انت بتقرأ قرآن تنسى اصلا ان انت تعيش مع كلام ربنا تنسى ان انت تلتفت لرسائل الله عز وجل عبر كتاب الله تبارك وتعالى ده بيخليك ما بتفهمش حاجة خالص ولا بتستوعب حاجة اتنين التقليد البغيض الأعمى لمذهب من المذاهب أنا والله العظيم بحمد ربنا قوي قوي إن إحنا أهل سنة والحمد لله ربنا نشأنا على عقيدة صحيحة صافية اللهم لك الحمد عقيدة الأئمة وعقيدة الناس الأكابر الإمام أحمد الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام الليث الإمام ك- كل الأئمة الصحابة الكرام اللهم لك الحمد دي تخليك اللهم لك الحمد مفيش حاجة مضيقة علينا نحب ربنا والعقيدة الصافية م- ما, بت ما, ب ما فيش حاجة تقف قصادك يعني لما تستوعب ان القرآن كلام ربنا يا سلام الحمد لله وتعيش بقى المعاني الإيمانية وتعظم ربنا إلى آخر ذلك أيضا م- معانا اتصال وبعدين نقول الحتة المهمة جدا من موانع الفهم بعد ما نسمع أمة الله السلام عليكم يا أمة الله وعليكم السلام ورحمة الله آه، دكتور غريب اتفضلي آه، بداية آه، بنشكر حضرتك على اللي بتقدمه لدين ربنا ربنا يزيدك علم يا رب آمين وينفع بيك آمين يا رب العالمين أكرمك الله ثانيا أنا ليا رجاء بسيط لو حضرتك بس آه، تدعي لي إن ربنا عز وجل يثبت عليا حملي ويكون ذرية صالحة أقدر أنفع بها ال- الإسلام والمسلمين آمين تدعي لي على الهوا لأن أنا بقالي فترة طويلة جدا ما رزقت و- وده أول بعد سنين سنين يعني ما احنا ندعو الله أتمنى سبحانه إن أنا وتعالى أقدمه لدين ربنا عز وجل يكون خالص لوجه الله ويكون على الكتاب والسنة حاضر حاضر إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام اللهم حقق لها دعائها يا رب ونعيز إخواننا وأخواتنا يأمنوا يا رب ثبت لها حملها واجعله صالح اللهم أمين يا رب العالمين قلت تخلى عن موانع الفهم تخلى عن موانع الفهم آه، المانع الثالث خطير جدا جدا خطير ها مستعدين تسمعوا خطير جدا وهو ده هو ده اللي مدمر الدنيا المانع ده هو ده اللي مضيع كل الناس اللي هو ايه الإصرار على ذنب أو أن يكون العبد متصفا بكبيرة من الكبائر أو أن يكون العبد مبتلا بشهوة من الشهوات عرفتوا ليه هو ده اللي مضيع الدنيا وأنا أشرت إليه قبل كده بس الكلام ده محله بقى أن يكون العبد متصفا بكبيرة أو مصرا على ذنب من الذنوب أو متصفا بشهوة من الشهوات مش قادر يسيبها طول ما انت كده مش هتفهم القرآن مش هتقرأ القرآن أساسا مش هتقرأ مش هت... لسانك مش هيقرأ مش هتنال الشرف العظيم ده طب الحل ايه نظف نظف قلبك ونظف حالك من هذا من هذه المعصية لتتخلص من شؤمها لأن الكلام ده المعاصي دي بتعمل ظلمة للقلب وبتعمل صدأ وران على القلب وبتعمل طبقة عازلة تحول بينك وبين الفهم وبينك وبين الاستيعاب وبينك ممكن تبقى ذكي جدا وعبقري وتفهم كل علوم الدنيا إلا القرآن على فكرة ممكن تبقى ياما في ناس أساتذة الجامعة وناس يعني عقليات عب عباقرة بس ما يفهموش القرآن ما يستوعبوش القرآن ليه إلا القرآن ايه ده ده بيرعبني بيقول لي باقي خمس دقايق يعني لسه بدري يا اخواني فالمهم يعني ربنا يبارك فانا بقول لحضراتكم آآ آآ الصدأ الذي يأتي من أثر المعاصي على القلوب كالصدأ على المرآة وكالخبث على المرآة وكطبقات الثرى على المرآة فالقلب كالمرآة والشهوات كالصدأ والصورة كمعاني القرآن عشان تشوف الصورة صح منورة لازم تجيب مزيل للحاجات اللي على المراية منظف زجاج وتلمع المراية عشان تشوف تشوف الصورة كويسة بتتلألأ فزي ما بتلمع مراية بيتك لمع صفحة قلبك ونظف صفحة قلبك بهذه الطريقة هتقدر تستوعب وتفهم وتعيش مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى أيضا يا أحبابي من ذلك التخصيص التخصيص يعني ايه التخصيص يا حبايبي في الله باختصار انك ما تخليش نفسك بعيد قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ما تقولش مش انا آه لا تأكلوا الربا ما تقولش مش انا كل حرف في القرآن بتاعك انت خاص بك انت هو ده هو ده تعامل مع القرآن كده أن القرآن يخصك كما قال محمد ابن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله انت دلوقتي تخيل ان ربنا بيكلمك بيأمرك انت وقال بعض العلماء هذا القرآن رسائل أتتنا من ربنا رسالة لحضرتك زي ما بتفتح الوارد من الرسائل وتشوف مين اللي اتصل عليك وعايز يقول لك ايه بص للرسائل التي يرسلها إليك الله عز وجل كان مالك أو كان قتادة يقول لم يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان يعني ايه زيادة لما تفهم الرسائل نقصان لما تمر عليها وتقام عليك الحجة وانت عن اللي مش واخد بالك لا يا حبايبي في الله التخصيص انك تستوعب ان دي تخصك أيضا تأثر بالقرآن يعني إيه تأثر بالقرآن تأثر بالقرآن يعني إيت بلازم التدبر إيت بلازم الآية آه تسمع الآية يغض غض قل للمؤمنين يغض غض من بصرك آه لا تأكل الربا تب وظبط حالك تأثر بالقرآن ولا تكن كصاحب الحكايات لا تكن كصاحب حكاية قاعد يحكي وقاعد يتكلم وليس له نصيب مما يقول آه يعني مش عايز أدي لها مثل والمثل في القرآن ربنا ذكره على اليهود وأنا مش عايز أزعلكم بهذا المثل إنما عايز أقول لك ما تبقاش كصاحب حكاية قاعد يحكي للناس الناس تستفيد وهو ما يستفيدش لا تأثر بكتاب الله عز وجل يبقى يا ريت لو حد جايب ورقة وقلم اكتب من أهم لكي ترتقي بالقرآن ولكي تشعر بلذة الحياة ولكي تستمتع بالحياة استمتع بالحياة مع كتاب الله رقم واحد اضبط هيئتك اتنين لا تهتم بالكثرة تلاتة رتل أربعة تباكى خمسة أسر بالقراءة ستة حسن صوتك سبعة عظم ربك تمانية تدبر خمسة تفهم ستة تخلى عن موانع الفهم آآ آآ اللي بعد كده بقى الأرقام يعني انتوا يعني آآ الرقم الأخير آخر حاجة خالص تعامل مع القرآن على أنه يخصك أنت حبيبي في الله
كان هذا هو اللقاء لقاء عملي آه، وزي ما قلت كان أخطر حتة قلتها النهاردة اللي هي التخلي عن موانع الفهم وأخطر مانع لفهم القرآن واستيعاب القرآن هو الإصرار على شهوة الإصرار على معصية الإصرار على كبيرة آه، قضية خطيرة محتاجين إذا إن إحنا ننظف قلوبنا نتوب إلى الله عز وجل نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل مهما أذنبنا قبل منا توبتنا وقبل منا بس المهم نرجع لربنا ونعود إلى الله وأختم بأعظم الآيات رجاء في كتاب الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة بغتة وأنتم لا تشعرون أدعو الله عز وجل أن يتجاوز عني وعنكم وأن يهدينا وإياكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته